عاوزين ناخد أمثال عن السلف لأن ربنا يسوع برضه بدون مثل لم يكن يكلمهم فعشان يشرح الصلاة وبعض جوانب الصلاة الذهب أمثال فهناخد ثلاث أمثال صغيرين عن الصلاة كل مثل في عشر دقايق أول مثل مشهور الفريسي والعشار وده هتلاقوه فين لقى 18 هتلاقوهم كلهم في لقى 18 اللي معاه إنجيل يفتح معايا إصحاح 18 من إنجيل معلمنا لقى عدد تسعة وقال لقوم لقوم واثقين بأنفسهم أنهم أبرار ويحتقرون الآخرين هذا المثل عاوز يوصل رسالة للناس المنفوخة اللي حاسة أنها أحسن من غيرها ووصل بيهم الكبرياء إن هم بيحتقروا الآخرين مفيش حد غيرهم يعرف ربنا إنسانان صعد إلى الهيكل ليصلي واحد فريسي والآخر عشار أما الفريسي فوقف يصلي في نفسه هكذا اللهم أنا أشكرك أني لست مثل باقي الناس الخاطفين الظالمين الزناة ولا مثل هذا العشار أصوم مرتين في الأسبوع وأعشر كل ما أقتنيه وأما العشار فوقف من بعيد لا يشاء أن يرفع عينيه نحو السماء بل قرأ على صدره قائلا اللهم ارحمني أنا الخاطئ أقول لكم إن هذا نزل إلى بيته مبررا دون ذاك هذا اللي هو العشار وذاك ده الفريد لأن كل من يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع طبعا المثل ده انتوا كلكم حافظينه ومذاكرينه بس الأول نشوف مدخله هو المقصود بيهم مين المقصود بالرسالة مين هنا المقدمة دي مهمة تلاحظوا أغلب الأمثال فيها مقدمة عشان نعرف هو قصد مين في المثل أو قصد يوجه الكلام لمين فهنا قال المثل ده قاصد بيه ناس شايفة نفسها كويسة وده شعور دايما الآباء يقولوا لنا شعور مش, مش كويس يعني لما تبقى راضي عن نفسك روحيا ده شعور مش كويس أحسن تفضل مش راضي عن نفسك روحيا لأنك أول ما تحس إنك بقيت كويس ممكن تقع في إحساس إنه أنت أحسن من غيرك وبعدين ينمو الإحساس انك مش محتاج بقى حاجة تانية اكتر من كده وممكن ينمو الاحساس ويبقى اوحش واوحش لغاية ما تحتقر اللي حواليك خلاص بقى انت بتخدم انت بتصلي انت بتتناول فبيقول قال لقوم واثقين بانفسهم يمكن ده التعبير الوحيد اللي جه عن الثقة بالنفس واتقصد بيها هنا الكبرياء انهم ابرار شايفين نفسهم كويسين وحكى لنا حكاية الفريسي والعشار الفريسي ده قمة التدين والعشار ده قمة الانحلال يعني في المجتمع لأن كلمة عشار كان يقصد بيها زي ما خدنا في المرأة الخاطية أوحش فئتين في المجتمع محتقرين جدا ومعتبرين قمة السوء العشارين والخطاة فلما كان ربنا يسوع يحب يعمل مقارنة يقول مثلا إن أحببتم الذين يحبونكم أي فضل لكم أليس العشارون والخطاة بيعملوا كده يعني بيجيب آخر أسوأ فئات البشر فدايما المقارنة مع العشارين والخطاة عشان كده لما كانوا يشتموا المسيح كانوا يقولوا له أصله محب العشارين والخطاة يعني بقت سمعته سيئة لأنه محب العشارين والخطاة فالعشار ده شخص ما عندوش مبادئ وعايش على الغش ومكروه من كل المجتمع وإنسان في كل العبر يعني والفريسي ده الشخص اليهودي المتشدد المتدين الناموسي اللي حافظ اللي دارس اللي يعني ما وراهوش غير ربنا فالاثنين طلعوا للهيكل ليصليوا وحكاية صعدة إلى الهيكل ليصليها تبان في سفر الأعمال إن كان في مواعيد للصلاة دي اللي خدناها بقت الإجبية دلوقتي مثلا في سفر الأعمال يقول لك صعد بطرس ويوحنا ليصليا في الهيكل نحو الساعة التاسعة وفي مرة تانية يقول نحو الساعة السادسة كان يصلي إذا كان في مواعيد للصلاة كان في برنامج زي ما بنصلي دلوقتي غروب ونوم باكر تالتة النظام ده قديم قوي من قبل من وقت اليهود ودخل على المسيحية واستمر بس خد المعنى المسيحي وده على فكرة أساس الصلوات عند إخواتنا المسلمين برضه مأخوذة من عندنا المواعيد دي ثم التزموا بالمواعيد وإحنا طنشنا صعد إلى الهيكل ليصلي واحد فريسي والآخر عشار الفريسي وقف يصلي في نفسه وفي نفسه دي يعني الحياة فيها معنى هو بيكلم ربنا ولا بيكلم نفسه تحس إن هو بيكلم نفسه هو صحيح بيقول اللهم لكن هو الكلام ما بيطلعش بره نفسه لأن اللي هيكلم ربنا ده هينسى نفسه المفروض لكن ده بيقول له أنا أنا أنا أنا أنت ثم تقول له يا رب يعني اتكلم مع ربنا نفسه لكن هو يصلي في نفسه تفكرنا بالغني الغبي اللي قاعد يقول يا نفسي يا نفسي يا نفسي كلي واشربي وافرحي حتى في الصلاة مشغول على نفسه قوي وحاسس بنفسه قوي ونفسه باينة في الصلاة يعني ذاته باينة جدا في الصلاة لكن الراجل ده بدأ الصلاة الحقيقة زي ما الكنيسة علمتنا بالظبط بدأ بصلاة الشكر اللهم أنا أشكرك بداية كويسة ما نقدرش نعيب فيه يعني شوفوا حتى دي ممكن تتغش ده بيصلي وبيشكر حاجة كويسة الحقيقة لكن حتى دي ممكن الشيطان يضحك علينا بيها ويطلع حاجات غلط من وراها لأنه بيشكر على إيه بقى؟ مش بيشكر إن ربنا مديله عمر مش بيشكر إن ربنا لسه قابله مش بيشكر إن هو يقدر يقف في الهيكل ويصلي مش بيشكر إن ربنا رحمه وطول باله عليه لا أنا أشكرك لأني لست مثل باقي الناس برضو ممكن الواحد يقولها وتطلع صح لما يقول له رب أشكرك إن أنت في ناس متجربة كتير وأنا مش متجرب لأني ما استحملش وأشكرك إنك أنت مشفق علي تنفع يعني ممكن أقارن نفسي بالناس بس بدافع تواضع أشكرك يا رب إن أنا عندي خير في ناس كتيرة مش عندها ده من فضل خيرك تمشي برضه أشكرك يا رب إن في ناس ما خدتش الخير اللي أنا خدته من إيدك ما عرفتش كنيسة وما عرفتش سكتك انا انت عرفتني سكتك برضو تمشي لكن هنا هو مش بيشكر ربنا في ذاته هو بيشكر في نفسه يعني هو التعبير مخشوش هو بيقول اللهم اشكرك بس هو بالحقيقه يقصد يا رب المفروض تشكرني هي بالظبط كده مش انا اشكرك لا هو الحقيقه انت لازم تخلي بالك يا رب لانك مفروض تشكرني لاني لست مثل باقي الناس الخاطفين الظالمين الزناه يبقى هو بيقارن نفسه بفئات محددة وبعدين لمح العشار ده واضح انه مش بيركز في الصلاة لانه هو بيصلي شاف العشار واقف هناك في اخر الهيكل بيصلي فقال له ولا ولا البعيد اللي هناك ده ولا ولا زي الجدع ده ولا مثل هذا العشار طبعا منتهى الاحتقار تصور واحد بيصلي وهو بيصلي بيدين الناس وهو بيصلي ودي ممكن نقع فيها يعني الكلام كده في الاول يبدو انه راجل وحش قوي لا احنا بنقع في الكلام ساعات الواحد يصلي وبعدين عينه تجيب واحد كده قاعد مثلا يقول مش حد يقعد كنيسة طب انت عارف ظروفه ولا مثلا واحد آآ آآ بيتكلم ماشي هو غلط الكلام في الكنيسة بس خليك في حالك وخليك بتصلي فهنا لأنه واضح أنه مش بيكلم ربنا ولا حاسس بربنا عينه جابت واحد تاني وانشغل بموضوعه وقارن نفسه بيه ووقع في الإدانة وكل ده واسمه بيصلي وبعدين ابتدى يعير ربنا يعني او ابتدى يساوم ربنا يعني انا بفكرك يا رب انا بصوم مرتين كل اسبوع بفكرك وبعشر كل ما اقتنيه انتوا عارفين الفريسين كانوا يعشروا حتى ايه النعناع والشبت وده اللي كان ربنا يسوع اتريق عليه في مره وقال لهم انتوا بتعشروا اصغر شيء في الدنيا وسبتم اهم وصايا اثقل الناموس الرحمه والحكم والعدل والمحبه فقال له أنا أنا لو بصيت عندي في المطبخ تلاقي كيس الفول طالع عشره يعني ما تلاقيش زي كده أه وبس ادي الكلمتين اللي قالهم الفريسي في المقابل العشار وقف من بعيد واضح ان الفريسي دخل بصدره على الهيكل يعني وقف لغايه قدام كده فريسي بقى وبرضه الفريسين كانوا يحبوا المتكئات الاولى فيحب لما يدخل كل الناس تاخد بالها انه دخل في ساعه الصلاه عشان الناس تاخد بالها وقف قصاد قدام العشار مش قادر يقرب مع انه قدام زي ورا لكن في حاجه جواه مش مخليه يقرب وبعدين الفريسي باصص في السقف كده او باصص لفوق يعني عيني في عين ربنا يعني ده ربنا اللي مديون مش انا لكن العشار يقول مش قادر يبص لفوق تعبير غريب يقوله يسوع لا يشاء ان يرفع عينيه نحو السماء لان كان في ساحه خارجيه في الهيكل ملهاش سقف فدي اللي بيقفوا يصلوا فيها بره القدس فبيبقوا كاشفين السماء فده يعني باين عليه في وصف المسيح انه مش قادر يرفع عينيه للسماء الله طب انت ترفع عينيك للسماء هتشوف ايه يعني ده شعور داخلي يعني محدش علمه يعمل الكلام ده ده العشار ده بقى استاذ بقينا كلنا بنقلده في القداسات والصلاه بقى هو المدرس لكن ده محدش قال له الدرس ده محدش قال له تقف ورا ولا حد قال له تغم توطي راسك دي طالعة منه لأنه من جواه مكسور لا يشاء أن يرفع عينيه نحو السماء بل قرع على صدره ثالث حركة يعملها حركات خلي بالك الصلاة أحيانا ما تكونش كلام لأن هو ما قالش غير جملة لكن كل اللي فات ده صلاة كون واقف بعيد ده إحساس واصل لربنا كونه مش عارف يبص لفوق ده إحساس جواه مرصود عند ربنا كونه بيخبط في نفسه كده ده إحساس جواه خلاه يعمل حركة زي كده يعني متضايق من نفسه أو صعبان عليه الموقف أو خجلان قوي فقرع على صدره قائلا اللهم هي نفس البداية اللهم تعبير بيقولوا اليهود يعني يا رب لكن ده ما قالش أشكرك لأنه ما حدش علمه يبتدي في صلاة الشكر لكن مش مهم هو قال ارحمني أنا الخاطئ بس ما يعرفش يقول غير كده لا بيصوم واضح طبعا ولا بيعشر وهو أقل من كل الناس يعني ده لو فكر هيقول أنا لست مثل باقي الناس بس هو شايفها إيه أنا أقل من كل الناس أنا أوحش واحد ممكن أدخل الهيكل يا رب عشان كده بقف من بعيد أنا أقل واحد ممكن يكلمك ده شعوره أقول لكم ده بقى كلام المسيح بعد ما شرح لنا المنظر بس قال لنا بصوا بقى هقول لكم انتوا ده اللي انتوا شايفين هقول لكم بقى اللي من ناحيتي أنا هذا العشار الأخراني ده لأن ده اللي يسبق ده اللي يفرق مع ربنا نزل إلى بيته مبررا يعني ده هيروح بيتهم بار مبررا يعني أصبح بار بار دي بتاعت أبونا إبراهيم بتاعت أبونا يعقوب يعني لقب كبير جدا عند اليهود يعني أبونا إبراهيم تبرر أو لقب بالبار أو حسب بارا بسبب إيمانه كلمة بار دي كلمة كبيرة أوي يعني حاجة ما مش أي حد بياخد التبرر ده يعني أو التبرير ده على قد الكلمتين دول والحركتين دول نزل إلى بيته مبررا دون ذاك دون ذاك يعني التاني نزل ما خدش حاجة التاني روح اه ويمكن يرجع الساعة اللي بعدها يصلي يقول نفس الكلمتين بس ما بياخدش حاجة بينزل بيته بدون أي بركة لأن كل من يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع يعني كل ما الواحد يرفع نفسه بنفسه كده يعني يتعالى كل ما يصغر في عينين ربنا كل ما يتصاغر في عينين ربنا كل ما يتكسر قدام ربنا كل ما يكبر في عينين ربنا يعني إذا احنا بقينا بنفهم المداخل لربنا دي مدرسة في الصلاة يبقى الواحد لما يصلي ممكن يشكر بس حاسب بتشكر على أي أساس على خير واخده من ربنا أشكر لكن بتشكر بشعور إنك أحسن من اللي حواليك وتنسب الفضل لنفسك تبقى مصيبة لأنك هتفضل لو صليت من هنا لآخر عمرك مش هتاخد حاجة برضه حتى لو مواظب على الصلاة والعاشور والصيامات وال... يبقى ممكن الحاجات دي تتغش لما تصيب الإنسان بالعظمة أو بالفريسية أو يبتدي يقارن نفسه ويتعالى كل اللي بيعمله بعد كده ما تحسبش عند ربنا خلاص فدي مشكلة يبقى الواحد دايما لازم يراجع على نفسه وهو بيصلي وهو بيصوم وهو بيعشر أنا بعمل الحاجات دي عشان أبقى أحسن من اللي حواليا ولا بعملها وأنا لسه عندي مشاعر الخاطئ العشار أنا يا رب عاوز رحمتك ارحمني يا رب لأني خاطئ العشار بقى هو مدرسة في الصلاة لأنه بدل ما الواحد يندفع يعني العشار ده مش محتاج حد يقول له الكنيسة ليها احترامها لا ده هو واقف ساكت وخجلان من نفسه العشار ده مش محتاج حد يعلمه الصلاة لأن هو من جواه مش قادر يبص لفوق وده إحساس يمكن شبه بتاع امبارح بتاع المرأة الخاطية لما قعدت تبكي وبعدين لما الدموع وسخت رجلين المسيح بقت بشعرها تمسحه وبعدين ما يصحش تلمسه فجابت الطيب تشيل مكان الدموع والشعر وعمالة تتحرك بتلقائية بس الحاجات التلقائية دي كانت بالنسبة لربنا يسوع ثمينة جدا كأن ربنا عاوز يعلمنا حاجة مهمة عبر بمشاعرك زي ما انت عاوز بس ادخل لربنا مكسور تاخد كل اللي انت عاوزه واشطر واحد يعرف يصلي هو اللي يعرف يدخل لربنا مكسور السنة اللي فاتت كنا هنا بندرس موسى النبي اللي كانوا معانا لاحظنا انه موسى النبي ده راجل عجوز بس عنده حركة تغلب ربنا كل ما تحصل مشكلة أو مصيبة عنده حل واحد يقول خر على وجهه وسجد وقال هو يقول أي حاجة يا ربنا يقول له حاضر لأن ده راجل كبير قوي وراجل عظيم قوي وفي نظر ربنا حاجة كبيرة جدا يعني موسى ده 100 سنة دلوقتي في البرية وماسك شعب نص مليون نسمة كلهم أصعب من بعض وتحصل أي مشكلة ما بيعرفش يتصرف موسى إلا تصرف واحد يروح عند ربنا ويسجد للأرض يقول له رب سامحهم إخواته غلطوا في حق رب سامحهم حاضر الشعب كله انحرف ربنا قال له سيبني أفنيهم فطلع له قال له سجد وقال له بص ماشي انت حر يعني ده شعبك بس أنا معاهم قال له لا أنت مش ممكن ما أقدرش أفنيك أنت لا أنت طول ما بتحط راسك في الأرض أنت كبير قوي فأنا ما أقدرش أرفض لك طلب طول ما بتعرف توطي راسك كده أنا ما أقدرش أرفض لك طلب هنا كنيستنا محبة للسجود لو تاخدوا بالكم بس طبعا زي ما قال المسيح السجود بالروح يعني هي مش محركة وخلاص لكن السجود بمعنى التذلل أمام الله دي كبيرة عند ربنا قوي الواحد يكسر كبرياءه كده ويوطي راسه وينحني وتبقى يعني مكسوف من ربنا ومش قادر يبص له دي كبيرة عند ربنا خالص مجرد الشعور ده ربنا بيقرب وده يؤكد لنا ادينا شفنا اتنين المرأة الخاطية امبارح ما قالتش ولا كلمة لكن ربنا سمع صلاتها مع انها ما صلتش بس كانت واقفة بس بتعيط وادي واحد تاني ما قالش غير جملة كانت سبب بره اللي ممكن سنين الناس تقعد عشان توصل للبر مش عارفة تقول كده برضه كنيستنا اللي بتلقط بقى من الانجيل كل حاجة كده عجبتها قوي الاربع كلمات دول اللهم ارحمني انا الخاطئ لقيت فيهم ايه مفتاح الغفران ومفتاح البر فبدأت تعلمنا أن في صلوة صغيرة لكل الكسالى أو اللي مش حافظين أو اللي مش عارفين أو المشغولين أو اللي مش بيركزوا ممكن يقولوا الأربع كلمات دول عمال على طول كده اللي هي بنسميها صلاة يسوع بس بقينا بدل ما نقول اللهم بتاعت اليهود احنا بقينا عارفينه دلوقتي فنقول له يا رب يسوع المسيح ابن الله الحي ارحمني أنا الخاطئ كانوا يقولوها الآباء بدل المرة ألف مرة يقولوها في الرايحة وفي الرجعة وفي الأكل وفي الشرب ووقت ما يجوا يناموا لسانهم اتظبط عليها اتبرمج عليها لدرجة يقعدوا يعني يشرحوا لبعض ازاي تطلع مع النفس وتدخل مع النفس وحاجات كده غريبة من كتر ما بن... الموضوع ده شاغلهم جدا وعاجبهم جدا ان الكلمة دي بتفتح السماء طلب الرحمة الملح ده المستمر بالذات لو القلب مكسور خد اللي انت عاوزه نزل مبررا طب ده العشار ده اكيد سيرته سيئة جدا ده أكيد عمل البلاوي كلها ما مش موجودة في الاعتبار مش محسوبة خالص في القصة عمل إيه قبل كده ما كل ده مش مهم هو بدل بيعرف يقول الكلمتين دول بالمشاعر دي وبالحركات الحلوة دي حركات صادقة طبعا احنا بنقلده دلوقتي بس اللي يعرف يوصل لإحساسه هو اللي هو اللي يوصل بجد كل من يرفع نفسه يضطر يبقى احنا عرفنا أول سر من أسرار الصلاة انك ادخل لربنا مكسور والصلاة مش بكتر الكلام زي ما قال لنا في الموعظة على الجبل لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم لأنهم يظنون أنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم حكاية مش كتر كلام بس ده مش معناه نقول بلاش الإيجابية لأنها كتر كلام لا قول بس وصلي من قلبك وافهم الكلام لكن في المقابل الحقيقة أن الحكاية مش كتر كلام هي كلمة واحدة من قلب مكسور هتعمل اللازم نرجع بقى لأول الإصحاح المثل الثاني اللي بيسموه مثل قاضي الظلم قال لهم أيضا مثلا في أنه ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل شوفوا الحتة الأولانية دي طلعت أن الصلاة ممكن تبقى سطر تعمل كل اللازم بس دي ما يلغيش أن في قاعدة تانية في الصلاة أن ربنا عاوزنا مش نصلي كلمة ونمشي عاوزنا نصلي كل حين وما نملش يبقى دي ما تلغيش دي الصلاة ممكن كلمة توصل لكل حاجة لكن كمان ربنا عاوزك تقول الكلمة دي على طول أو تفضل في حالة صلاة مستمرة ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل ولا يمل دي تعرفنا أنه أكيد في حاجة اسمها الملل في الصلاة إذا كان يسوع نفسه قال كده فمحدش فيكم ينزعج لما يتحارب بالملل في الصلاة أيوة احنا بنتحارب بالملل في الصلاة بس المسيح قال لنا معلش صلي كل حين ولا تمل لا تمل يعني جاهد ضد الملل هيحاربك الملل في وقت هيحاربك السرحان همكش بس برضه ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل وعشان يقنعنا بالفكرة حكلنا مثل قائلا كان في مدينة قاض لا يخاف الله ولا يهاب إنسانا وكان في تلك المدينة أرملة وكانت تأتي إليه قائلة انصفني من خصمي وكان لا يشاء إلى زمان ولكن بعد ذلك قال في نفسه وإن كنت لا أخاف الله ولا أهاب إنسانا فإني لأجل أن هذه الأرملة تزعجني أنصفها لئلا تأتي دائما فتقمعني وقال الرب اسمعوا ما يقول قاضي الظلم أفلا ينصف الله مختاري الصارخين إليه نهارا وليلا وهو متمهل عليهم أقول لكم إنه ينصفهم سريعا ولكن متى جاء ابن الإنسان لعله يجد الإيمان على الأرض ينفع حكى لنا حكاية لذيذة إن في بلد فيها قاضي القاضي ده عارفين بقى القضاء لما يكون حر قوي ينصف ما ينصفش ما حدش فوق منه أعلى سلطة يعني فزي ما يحكم وكان في أرملة ودايما تلاحظوا إن في الزمن القديم ده دايما الأرامل والأيتام هم يعني أكثر الطبقات احتياجا فحتى ده دايما نذكرهم في الصلاة نذكر يا رب الأرملة واليتيم والغريب والضيف لأنه الأرملة زمان كانت كلهم عمال وفلاحين وكده فلما عائل الأسرة يموت خلاص البيت كله وقع وبقت الأرملة لا حيل لها ومعها أيتام وبقت مشكلة فالأرملة دايما رمز لأن ملهاش حد ورمز لشدة الاحتياج وما فيش حل انها تاخد حقها من خصمها الخصم ده ممكن يكون ورث جوزها ممكن يكون زي ما تتخيلوها بقى في خصم في واحد ظالمها ومحدش يقدر يديلها حقها غير القاضي فكانت تأتي إليه قائلة انصفني من خصمي فكان لا يشاء إلى زمان ليه لا يشاء لأنه كونه اتقال عليه قاضي ظالم معناه إيه ظالم لما تقولوا قاضي ظالم معناه غالبا بياكل اه مرتشي فاللي يدفع واللي ياخد حقه طب دي هتدفع منين دي؟ مش هتدفع طبعا فطبعا مش هيبص لقضيتها يبص لها ليه هو فاضي للكلام ده دي ست غلبانه خلينا مع الناس اللي هتدفع لانه قاضي ظالم ففضلت تزن كل يوم تزن وحتى واحد يعني تخيلها كده في شكل مسرحي زمان قوي من المفسرين انه كانوا يقعدوا في زي محكمه كده وتبقى فيه الكتبه دول اللي بيعرضوا القضايا فتفوت الست كده في نص القعدة يا جناب القاضي انصفني سكتوها ويسكتوها وبعد ساعة طبعا يكون بيبحث قضية أخرى تقف تاني يا وتقعد تزن فطبعا صداع يعني يعني يطلعوها مرة ويلاقوها تاني يوم في المحكمة ويطردوها مرة ويزعق لها مرة ويهزقها مرة مفيش فايدة هي كل مرة تيجي تقف قصاده وتزن ملهاش حل تاني فكان لا يشاء إلى زمان ودي معناه أنه هو ظالم مش عاوز ينصفها لأنه مش هياخد حاجة بعد ذلك قال في نفسه إن كنت لا أخاف الله طبعا كلام على القاضي قال أنا لا بعرف ربنا ولا أهاب إنسان ولا حد هيحاسبني على الغلط والصح فإني لأجل أن هذه الأرملة تزعجني طبعا المسيح متواضع جدا في المثل ده أقول لكم ليه أنصفها لئلا تأتي دائما فتقمعني تقمعني دي يعني تكبسني يعني أو تغزني أنا هخلص موضوعها عشان أخلص من ذنها هي بالبلدي كده أنا عاوز أخلص من ذنها فهنصفها لأن لو ما نصفتهاش هتفضل تذن فربنا يسوع شبه نفسه بقاضي ظالم فقال إذا كان القاضي الظالم والست دي لا تعني في شيء لكن مع الذن والإلحاح هينصفها فقال الرب اسمعوا ما يقول قاضي الظلم يعني شوفوا قاضي الظلم قال انصف أفلا ينصف الله مختاريه الصارخين إليه نهارا وليلا وهو متمهل عليهم يعني كم بالأولى يعني إن كان ربنا يحب ولاده ودول مختارين كلكم يعني ولاده مختارين صلواتكم غال غالية ويبقى عشان ينصفكم ينصفكم جدا لكن عاوزكم تصرخوا صبح وليل وهو متمهل بمعنى مش معنى انه ربنا بيحبنا عاوزنا نطلب وخلاص يقول حاضر يا فندم وخلاص لا هو بيقصد ان احنا نزن هو الزن لوحده له غرض عنده كتر الطلب بيفيد الواحد لكن من ناحية ربنا هو ممكن من أول يوم يخلص الطلبات ويتفادى الزن بس هو الزن وصية ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل يعني ربنا بيوصينا تعالوا زنوا تعالوا صدعوني أنا عاوزكم تيجوا كل يوم وتطلبوا إن أنا أنصفكم صارخين نهارا وليلا هو عاوزنا نعمل كده وهو متمهل عليهم يبقى هو بيأجل لغرض ما هو لا قاضي ظلم ولا مرتشي ولا حاجة لا بمعنى ربنا كونه متمهل ده أكيد في تفسير تاني مش إنه ما يقدرش ومش إنه مش سائل ومش إنه مش سامع ومش إن في ناس تانية أغلى منكم لا لا هو متمهل متمهل منها إن إحنا نتعلم الذنب مرة قلت لكم التشبيه اللي قاله حنا الدرجي هو قاسي شوي فكان بيقول له الرهبان وطبعا كلام الرهبان مع بعض صعب فقال لهم ما تبقوش زي الكلاب في تعاملكم مع ربنا قالوا له ازاي قال لهم لما يكون واحد جزار ويجي الكلب يهوهو عاوز يطرده يقوم يرمي له حتة عظمة هو ما يصدق ياخد العظمة ويجري يفضل يهوهو يهوهو أول ما يرمي له العظمة يجري يجري يعني ما يشكرش لكن خليكوا زي البني آدمين المحترمين زي الأولاد ما تاخدوش العظمة وتجروا يعني الواحد يفضل يهوهو يهوهو لغاية ما ربنا يستجيبه بعد كده ما يشوفش وشه ف يعني طب ربنا عاوز ولاده يفضلوا يقولوا مش عاوزهم بس يهوهو عاوزهم يقولوا ويقعدوا معاه فإذا وعدناه إن إحنا كده كده هنصلي خلاص يدينا الطلبات بدل هنفضل جنبه لكن طول ما إحنا بناخد الطلب ونركن بقى وننساه ده التعامل مش مش بني ادمين يعني تعامل مستغل فيبقى مش هيدينا العظمه يعني واخدين بالكم المعنى كلام صعب بس هو موجود ان ربنا عاوزنا نبقى في حضره الصلاه باستمرار بطلب او بدون طلب فلان الطلبات هي اللي بتدفعنا للصلاه خلاص بلاش يستجيب عشان نفضل نصلي لكن اذا تعلمنا نصلي كل حين خلاص يبقى الطلبات هتيجي بسرعه فاهمين المعنى يعني اللي عاوز طلباته تستجاب لازم يصلي على طول للطلب والغير الطلب لو وصل انه بيصلي كتير وبيصلي على طول طلباته هتيجي بسهولة ليه؟ لأنه خلاص هو فايدة التأخير عند ربنا اتظبطت أقول لكم إنه ينصفهم سريعا يعني ربنا بيقول صدقوني بسرعة كمان طبعا انت لسه بتقول وهو متمهل عليهم مش فاهمين انت بتأخر ولا بتنصف سريعا هو بعد ما ربنا بيستجيب بتبان انها جت برضه في وقتها بس بالنسبة لنا احنا بنحس انها طولت قوي فالحكاية محتاجة ايه متى جاء ابن الانسان لعله يجد الايمان على الارض يعني الحكاية محتاجة ايمان انت واثق ان ربنا بيحبك وسمعك وهيستجيب لو عندك الثقة دي خلاص سيبه براحته استجيب النهاردة بكرة بعده هي الحكاية محتاجة ثقة محتاجة ايمان هي مشكلتنا واحنا بنصلي ما عندناش الايمان ده فبنقلق هو ما استجابش ليه هو اتاخر ليه هو ما بيسمعش ليه اشمعنى فلان خلي عندكم ايمان ايمان يعني ثقه خلينا واثقين ان ربنا سامع وفرحان ومبسوط قوي ان احنا بنصلي وبيقول لنا صلوا كل حين ولا تملوا وبعدين سينصفهم سريعا ده وعد ان كان قاضي الظلم بينصف الارمله يبقى بالاولى المسيح هينصفنا سريعا يبقى المثالين دول الاولاني علمنا ازاي الصلاه تكون باتضاع عشان ناخد الغفران والبر والمثل الثاني ازاي نتعلم الزن او الصلاه كل حين ونقاوم الملل فاضل اخر مثل تلاقوه في لوقا 11 عدد خمسة هي قريبة من الفكرة اللي فاتت نشوف بس ايه الإضافة ثم قال لهم على فكرة دي بقى الحتة دي جت بعد ما علمهم أبانا الذي على طول يعني قبلها قالوا له علمنا أن نصلي كما علم يوحنا تلاميذه فقال لهم متى صليتم فقولوا عشان كده في ناس بتقول لك ليه بتقولوا أبانا الذي كتير ما هو المسيح قال متى صليتم فقولوا كل ما تصلي قول أبانا الذي خلاص لما تقول أبانا الذي تتشكك ليه هو قال لنا لما تصلوا قولوا أبانا الذي ببساطة وبعدين قال لنا بقى مثل مرتبط بالصلوة دي ثم قال لهم من منكم يكون له صديق ويمضي إليه نص الليل ويقول له يا صديقي أقرضني ثلاثة أرغفة لأن صديقا لي جاءني من سفر وليس لي ما أقدم له فيجيب ذلك من داخل ويقول لا تزعجني الباب مغلق الآن وأولادي معي في الفراش لا أقدر أن أقوم وأعطيك أقول لكم وإن كان لا يقوم ويعطي لكونه صديقه فإنه من أجل لجاجته يقوم ويعطيه قدر ما يحتاج فأنا أقول لكم اسألوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرعوا يفتح لكم لأن كل من يسأل يأخذ ومن يطلب يجد ومن يقرع يفتح لكم المثل قريب لبتاعة الأرملة شوي ده راجل صديق وراح لصديقه في نص الليل وقال له سلفني ثلاث ترغيف طبعا لازم نتخيل الظروف عشان نحس بالمعنى دي كانت قرى ومفيش فرن في الحتة دي كله بيخبز في بيته وعلى بالليل بتكون ال- يعني كل أكلة اليوم خلصت فمحدش بيحوش فلما يجي حد كده على نص الليل فجأة هيجيبوا له عيش منين ويعشوه منين يعني عادة الناس مش عاملة حسابها يمكن بيت من كل كام بيت اللي يكون فاضل له رغيفين ثلاثة لأنه في الفجر الستة بتصحى وتخبز وهكذا ده نظام القرى زمان فهنا لما جاله صديق في نص الليل راح يخبط على صاحبه لأنه الناس بتعيش مس- يعني يستلفوا والناس كلها حبايب فكمان البيوت زمان تلاقوها عايشة كده والناس نايمة مع بعض مرصوصة جنب بعض ولو واحد قام كله هيقوم لأنه هيخبطهم عقبال ما يقوم وبعدين عشان يفتحوا الباب هيعمل صوت بقى الخشب والرزع والبتاع غلبة يعني يعني واحد يطلع من سريره دي غلبة في القرى فهنا لما جاله صاحبه قال له لا تزعجني الباب مغلق وأولادي معي في الفراش لا أقدر أن أقوم وأعطيك يعني الباب مفقو- مفول هو لو الباب مفتوح كان قال له ادخل خد فاهمين هو ده المقصود دي في لغتهم كده قال له الباب مفتوح زقه وادخل خد لكن الباب مقفول يعني لازم أقوم أفتح لك وعشان أفتح لك غلبة هصحي العيال وهعمل دوشة وصوت أقول لكم إن كان لا يقوم ويعطي لكونه صديقه يعني هو بحق الصداقة المفروض يقوم لكن هو الراجل التاني كمان هيفضل يزن نفس الفكرة لو قال له لا ما تزعجنيش أنا مش فاضي هيفضل يتحايل عليه يقول له طب معلش طب أنا مزنوق طب جالي ناس وده يؤكد بقى يز- زمان الكرم والضيافة لو جاله أي حد لازم يعشيه فاهم؟ يعني حتى لو فقير وغلبان الناس زمان كانت كده فلكونه صديقه فإنه من أجل لجاجته يبقى أنا المسيح بيوصينا باللجاجة نفس الفكرة بتاعت أص- قاضي الظلم الزن ده خليك ملح على ربنا اوعى تفتكر ربنا بيزهق بيحب كده خليك لحوح يقوم ويعطيه قدر ما يحتاج الواحد بيتشكك لما يصلي كتير يصلي كتير يقول ربنا مش رايد لا صلي كتير لا رايد بس هو لسه شوية فأنا أقول لكم اسألوا تعطوا يعني بيأكد إنك اسأل تاني هتاخد برضه ما تتشككش ما تقولش أنا صليت كتير و... لا اسأل تاني اسألوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرعوا يفتح لكم خبط خبط هيتفتح لك ما تقلقش ربنا جوه وسامع الباب وهيفتح بس هو بيختار الوقت المناسب وكل من يسأل يأخذ برضه الحتة دي ساعات الواحد يتشكك يقول طب ما هو القاعدة دي مش دايما ساعات في طلبات ربنا حتى بعد سنين ما يستجيبهاش شوف طالما انت صليت وسألت هتاخد بس هو ما قالش هتاخد ايه هتاخد ايه بالظبط ما قالش هتاخد رغيفين من التلاتة رغيف هتاخد حلة محشي ه- ه- بس هتاخد هتاخد فعلا حاجة وهتبقى ساتسفايد في الآخر يعني هتبقى مبسوط باللي خدته لأنه مش بالضرورة تاخد بالظبط اللي انت عاوزه لأنه أحيانا تكون اللي انت عاوزه مش مش مصلحة ولا حاجة لكن لازم هتاخد بدل سألت بس طول بالك وكل من يطلب يجد ومن يقرأ يفتح له وبعدين قال لنا من منكم وهو أب يسأل ابنه خبزا أفيعطيه حجرا و- أو سمكة أفيعطيه حية يعني لو ابنك قال لك عاوز ياكل هتديله طوبة ياكلها لو ابنك طلب سمكة ياكلها هتديله حية تموته فإن ك- وإذا سأله بيضة فيعطيه عقربا يعني استفاض في المثل ده فإن كنتم وأنتم أسرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة يعني إذا كنت أنت بتحب أولادك وأنت قلبك فيه شر وفي حاجات كتيرة وحشة في حياتك لكن عند أولادك ما بتأثرش فكم بالحري الآب الذي في السماء يعطي الروح القدس للذين يسألون خدتوا بالكم يدي إيه في الآخر الروح القدس أتاري الصلاة كتير مش هتديك فلوس مش مهم قوي الحكايه دي يمكن الفلوس تضيعك مش هتديك الصحه مش مش مضمون الصحه تفيدك ولا لا لكن كتر ما هتصلي هتاخد ايه حاجه ثمينه جدا وما تعرفش قيمتها لكن هتعرف قيمتها لما تروح السماء يعطي الروح القدس للذين يسألون ويبقى كتر الصلاة بيملأ الواحد بالروح القدس ادي قيمة الصلاة والروح القدس ده لما يملأ الإنسان كده سكته للسماء سالكة كده هيدخل كده المسار هادي فحتى لو ما شا- كانتش الاستجابة زي ما هو عاوز تأكد أن كتر الإلحاح والصلاة اديته حاجة هو ما كانش طالبها وما كانش مشغول بيها يعني أغلبنا لما نصلي بنطلب طلبات لنفسنا ولأولادنا ولحبايبنا لكن محدش فينا بيقول له يا رب ملاني بروحك مش على البال دي يا رب دخلني السماء برضه بننساها يا رب سامحني الكلام ده يمكن ما يشغلناش قد ما رب هات وودي واعمله ماشي هات وودي واعمل بس زن وطول وصلي كتير قوي هتاخد حتى اللي ما طلبتوش لأنه إن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا صالح كم بالحري أبوكم الذي في السماوات يعطي الروح القدس للذين يسألون ده روحه ده هيديك روحه هيديك حاجة أغلى جدا من كل الطلبات يبقى الثلاث أمثال علمونا ثلاث مبادئ المبدأ الأولاني خليك متواضع في صلاتك والحكاية مش بكتر الكلام المبدأ الثاني صلي كتير وزن وما تيأس المبدأ الثالث الصلاة كتير هتديك حاجة أحلى من طلباتك وأهم من طلباتك وهي اللي هتدخلك السماء يبقى الثلاث أمثال مهمين لأنهم علمونا دروس في الصلاة لإلهنا كل مجد وكرم الأبد